الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد بعد ما سمعنا عن الاستجابة وحياة الصحابة في الاستجابة لأوامر الله والأوامر رسول الله وسمعنا عن الإعراض وعقوبة الإعراض في الدنيا وفي الآخرة كان لازم نتكلم على جزئية مهمة جدا ألا وهي حدد مصيرك لازم يكون في تحديد مصير وده اللي ربنا سبحانه وتعالى بدأ به حياة الصحابة في المدينة من أول الصور التي أنزلها الله سبحانه وتعالى على الصحابة في المدينة هي صورة البقرة اللي بتتكلم عن تحديد المصير يا ترى أنت ممن رفع شعار لك استجبنا ولا من رفع شعار لأوامرك اعترضنا احنا محتاجين كويس نحدد مصيرنا نختار احنا طريقنا ايه مع ربنا سبحانه وتعالى ربنا سبحانه وتعالى قسم لينا سورة البقرة لنصين النص الأولاني هو النص المتعلق بالقصص والنص الثاني هو النص المتعلق بتحديد المصير الجزء الأولاني ربنا ذكر فيه ثلاث قصص لثلاثة من الخلفاء اللي ربنا استخلفهم في الأرض أول خليفة إبراهيم عليه الصلاة والسلام الذي قال الله له إني جاعلك للناس إماما الخليفة الثاني كان سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام قال الله إني جاعل في الأرض خليفة الخليفة الثالث كانوا بنو إسرائيل اللي ربنا سبحانه وتعالى قال في شأنهم بسم الله الرحمن الرحيم وأني فضلتكم على العالمين وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيدينا صورة لثلاث مناهج للخلفاء اللي ربنا سبحانه وتعالى أنزلهم في الأرض إبراهيم آدم بنو إسرائيل خليفة الأولاني إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى قال له إذ قال له ربه أسلم قال أسلمت أسلم أي استجب أسلم يعني خلي عندك خضوع وإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى اختبارات متوالية أمره الله سبحانه وتعالى بالهجرة وترك والده وأهله ووطنه فما كان منه إلا أن قال أسلمت لرب العالمين ساب والده في العراق وراح للشام أسلمت لرب العالمين أمره الله سبحانه وتعالى بترك هاجر وولده إسماعيل بمكة صحراء جرداء خوية لا أنيس لا جليس ولا طعام ولا شراب فما كان منه إلا أن قال أسلمت لرب العالمين لما أمره الله سبحانه وتعالى بذبح ولده وقرة عينه فما كان منه إلا أن قال أسلمت لرب العالمين حياة إبراهيم كلها كانت إسلام وهو بيبني البيت ربنا واجعلنا مسلمين لك مسلمين كما قال ابن جرير اجعلنا مستسلمين لأمرك خاضعين لطاعتك قال القشيري ربنا واجعلنا مسلمين قال منقادين لحكمك حتى لا يتحرك منا عرق بغير رضاك واجعل من ذريتنا أمة مسلمة لك لتقوم بعدنا مقامنا في القيام بحقوقك الإمام الواحدي والبغوي في التفسير والزمخشري في الكشاف بيقولوا ربنا واجعلنا مسلمين لك أي مستسلمين لأوامرك خاضعين لأوامرك وهو ده منهج الاستجابة اللي عاشه إبراهيم عليه الصلاة والسلام علشان كده إبراهيم لما عاش منهج الاستجابة وكان تحديد المصير أنا منهجي خضوع إذعان تسليم لأوامر الله سبحانه وتعالى كانت النتيجة ثناء ربنا على إبراهيم واتخذ الله إبراهيم خليلا كانت النتيجة إن إبراهيم كان أمة قانتا لله حنيفا ولم يكن من المشركين شاكرا لأنعمه اجتباه شوف العطايا اجتباه وهداه إلى صراط مستقيم وآتيناه في الدنيا حسنة وإنه في الآخرة لمن الصالحين شايفين العطايا بسم الله الرحمن الرحيم ووهبنا له إسحاق ويعقوب مش كده وبس وجعلنا في ذريته النبوة والكتاب مش كده وبس وآتيناه أجره في الدنيا مش كده وبس وإنه في الآخرة لمن الصالحين كل دي عطايا أعطاها الله عز وجل لإبراهيم عليه الصلاة والسلام العطايا الدائمة المستمرة ليه؟ استجابة إبراهيم عليه الصلاة والسلام لربه حتى إن الله عز وجل لما كلم أمة محمد قال ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله فاكرين أول حلقة في تعريف الاستجابة تسليم الوجه والقلب لله ربنا يقول ومن أحسن دينا ممن أسلم وجهه لله وهو محسن واتبع ملة إبراهيم حنيفا شوف ثناء ربنا على إبراهيم إن إبراهيم لحليم أواه منيب إن إبراهيم لأواه حليم شفت كل العطايا دي ربنا عز وجل أعطاها لإبراهيم عليه الصلاة والسلام ليه؟ لاستجابته لأمر الله فلما اعتزلهم وما يعبدون من دون الله وهبنا له إسحاق ويعقوب أعطنا له الأولاد مش كده وبس وكلا جعلنا نبيا مش كده وبس ووهبنا لهم من رحمتنا كانوا بيخوضوا في رحمة ربنا في الدنيا وجعلنا لهم لسان صدق عليه علشان كده النبي الوحيد اللي بنحتفل له بعيد هو سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام عيد الأضحى ده ذكرى إبراهيم عليه الصلاة والسلام وكأنه تجديد الميثاق السنوي بين المسلم وبين ربنا أنا ماشي على ملة سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام خضوع وإذعان لأوامر الله سبحانه وتعالى والنبي الوحيد اللي دايما بنذكره في صلاتنا مع النبي صلى الله عليه وسلم هو سيدنا إبراهيم وده تجديد الميثاق اليومي مع الله سبحانه وتعالى احنا ماشيين على ملة إبراهيم وآل إبراهيم عليه الصلاة والسلام ده كان الخليفة الأول اللي حدد مسار من البداية هو المسار ان انا اختار فيه الاستجابة الدائمة المستمرة لأمر الله مهما كانت الابتلاءات والمشاق اللي ربنا سبحانه وتعالى هيبتليني بيها الخليفة الثاني عكس سيدنا إبراهيم تماما بنو إسرائيل أمرهم الله عز وجل بتوحيده وعبادته هم حددوا المصير من البداية احنا مش هننفذ أوامرك احنا معارضين لأوامرك احنا خدنا منهجنا كل ما تأمرنا بأمر مش هننفذ أمرهم الله بتوحيده وعبادته فكان فعلهم ثم اتخذتم العجل من بعده وأنتم ظالمون اعبدوا ربنا لا هنعبد العجل ربنا أمرهم ادخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم قال فكان فعلهم فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم أمرهم الله عز وجل بالعبادة في يوم السبت عبادة بس يوم السبت فكانت النتيجة ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت شفتوا دايما كده مخالفين لأمر الله أمرهم الله عز وجل بذبح البقرة يقول سيدنا موسى أتتخذون هزوة أمروا بالصلاة والزكاة وأوامر الله سبحانه وتعالى فكان فعلهم ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون فلما هؤلاء لم يستجيبوا لأوامر الله وعندوا أوامر الله في الصغير وفي الكبير كانت النتيجة شوفوا الحياة يبقى شكلها عامل إزاي بسم الله الرحمن الرحيم أو العقوبة فبدل الذين ظلموا قولا غير الذي قيل لهم فأنزلنا على الذين ظلموا رجزا من السماء بما كانوا يفسقون الرجز كما قال النبي صلى الله عليه وسلم الأمراض الطاعون نزل الطاعون فكان يقتلهم قتلا ويحصبهم حصبا ليه؟ أسلهم بدلوا أمر غير اللي ربنا عز وجل أمر به لما ربنا عز وجل أمرهم بالخير كانت النتيجة قالوا لن نستجيب ربنا أنزل العقوبة ضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون النبيين بغير الحق بصوا ذلك بما عصوا وكانوا يعتدون غضب من ربنا ذل ومسكنة ضروب عليهم في الدنيا والآخرة ليه؟ خلف أمر ربنا طيب لما عصوا أمر ربنا في يوم السبت ولقد علمتم الذين اعتدوا منكم في السبت فقلنا لهم كونوا قردة خاسئين فجعلناها نكالا عذابا لما بين يديها وما خلفها موعظة للمتقين لما خلفوا أمر ربنا سبحانه وتعالى في ذبح البقرة وفضلوا يتعنتوا في تنفيذ أمر ربنا ثم قست قلوبكم من بعد ذلك فهي كالحجارة أو أشد قسوة إيه ده؟ إيه ده؟ لما ربنا أمرهم بالصلاة والصيام والزكاة وعنده وخلف أمر ربنا وما قطعوش ربنا يقول لهم فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب وما الله بغافل عما تعملون لما ربنا أمرهم بطاعة النبي صلى الله عليه وسلم وعصوا أمره ربنا بيقول فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين ولما ربنا سبحانه وتعالى أخذ عليهم الميثاق بالتوحيد وإقام الصلاة وإيتاء الزكاة كانت النتيجة أن هم اعترضوا ولم ينفذوا أوامر الله سبحانه وتعالى فكانت النتيجة أن ربنا سبحانه وتعالى قال فما جزاء من يفعل ذلك منكم إلا خزي في الحياة الدنيا ويوم القيامة يردون إلى أشد العذاب ده كان مصير هؤلاء بسبب ان هم من البداية اختاروا احنا طريقنا الاعتراض على اوامر الله وعدم تنفيذ اوامر الله فكانت النتيجة باءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين الخليفة الثالث ممكن واحد فينا يقول يا شيخ انا مش هقدر اعيش زي ما كان سيدنا ابراهيم عايش وفي نفس الوقت مش هوصل للدرجة بتاعت سيدنا ابراهيم وفي الجهة الثانية انا مش هعمل زي بني اسرائيل هو ما فيش حد في النص بينهم كان سيدنا آدم وده الخليفة الثالث الخليفة الثالث كان سيدنا آدم اللي طول عمره عايش على طاعة الله سبحانه وتعالى ولما عصى أمر واحد من أوامر ربنا خرج من الجنة كان لازم ربنا سبحانه وتعالى يذكر لينا حال سيدنا آدم عليه الصلاة والسلام علشان ده بيعبر عن حالنا احنا هنستجيب لأوامر الله سبحانه وتعالى ولو في يوم من الأيام عصينا بسرعة نرجع لربنا زي ما آدم عليه الصلاة والسلام رجع فربنا سبحانه وتعالى يغفر لنا هذا التقصير بصوا بعد ما الآيات الثلاثة أو النماذج الثلاثة للخلفاء الثلاثة ربنا سبحانه وتعالى ذكرها في الصورة نزل بعد كده أوامر وتشريعات وكأن ربنا سبحانه وتعالى بيقول للصحابة يلا ابدأوا حددوا المصير انتوا هتمشوا على طريق الخليفة الأول ولا الخليفة الثاني ولا الخليفة الثالث حال إبراهيم عليه الصلاة والسلام ولا حال بنو إسرائيل ولا حال آدم عليه الصلاة والسلام الصحابة رضوان الله عليهم اختاروا بالفعل طريق سيدنا إبراهيم عليه الصلاة والسلام أول آية بعد انتهاء القصص الثلاثة بسم الله الرحمن الرحيم سيقول السفهاء من الناس ما ولاهم عن قبلتهم التي كانوا عليها تحويل القبلة الصحابة كانوا بيصلوا ناحية بيت المقدس وتوجهوا بالأمر اللي ربنا عز وجل أمرهم به إلى بيت الله الحرام في تحويل القبلة كان أول اختبار وربنا يقول لهم يلا حددوا المصير وعلمنا ربنا ان تحويل القبلة كان من أجل اختبار انتوا فهمتوا القصص الثلاثة للخلفاء الثلاثة ولا لا وما جعلنا القبلة التي كنت عليها إلا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبيه ها نشوف كانت النتيجة أن الصحابة رضوان الله عليهم كان منهجهم نفس منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام البراء بن عازب بيقول صلى النبي إلى بيت المقدس 16 شهرا أو 17 شهرا وكان يعجبه أن تكون قبلته إلى بيت الله الحرام قبلة إبراهيم والنبي صلى الله عليه وسلم لما نزلت عليه هذه الآيات شوفوا بقى منهج الصحابة صحابي اسمه أبو سعيد بن المعلى قال سمعت النبي يخطب قبل صلاة العصر فدخلت المسجد أنا وصاحب لي إذا بالنبي يخبرنا بأن الله قد حول القبلة قال أبو سعيد فقلت لصاحبي قم قم قم نصلي خلف هذه السرية لنكون أول من يصلي ناحية, ناحية بيت الله الحرام طب اصبر شوية النبي هيقوم يصلي دلوقتي العصر صلي معاه لا هو مش عايز ينفذ الأمر هو عايز يكون أول واحد ينفذ الأمر ابن عمر بيحكي لينا سيدنا أنس بيحكي لينا إن في صحابي صلى مع النبي صلى الله عليه وسلم ومر على الصحابة في مسجد قباء أو في مسجد القبلتين ونادى على الناس أيها الناس إن الله قد أنزل على به قرآنا يتلى ألا إن القبلة قد حولت قال شوفوا الاستجابة شوفوا الاختبار فاستداروا واستدار إمامهم فصلوا صلاة واحدة إلى قبلتين استجابة لأوامر الله سبحانه وتعالى مش كده وبس بدأت تنزل بقى الأحكام التانية نزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الصيام ونزل على النبي صلى الله عليه وسلم أحكام الجهاد والصحابة مع ذلك عمالين بسرعة ينفذوا الأوامر الله سبحانه وتعالى ويطبقوا أوامر الله وتنزل الآيات اللي تؤمر بالإنفاق والصدقة على هذه الدعوة بسم الله الرحمن الرحيم من ذا الذي يقرض الله قرضا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة والله يقبض ويبسط وإليه ترجعون أنس بن مالك يقول لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء أبو طلحة وقال يا رسول الله لي حائط كذا وكذا أشهدك يا رسول الله أنه في سبيل الله ويأتي أبو الدحداح ويقول يا رسول الله أرى الله عز وجل يستقرضنا ربنا بيستقرضنا عايز منا مال أشهدك يا رسول الله أن مالي هذا لله أن مالي هذا لله ويروح بسرعة أبو الدحداح ويدخل على زوجته في الحائط اللي طلعه صدقة لله ويقول لها يا أم الدحداح اخرجي من الحائط فإني قد بعته بنخلة في الجنة فزوجته تقول له اللي اتعلمت الاستجابة من زوجها ربح البيع أبا الدحداح ربح, ربح البيع أبا الدحداح ربح البيع أبا الدحداح يا الله هم عملوا كده ليه فهموا خبر الخلفاء الثلاثة سيدنا آدم سيدنا إبراهيم بنو إسرائيل فهموا الكلام ده كويس حتى في سورة البقرة في مجال الأسرة والزواج والطلاق كل الكلام ده هم فهموا منه قصص الخلفاء الثلاثة معقل بن يسار رضي الله عنه زوج أخته لرجل من المسلمين فكانت عنده ثم طلقها تطليقا ولم يراجعها حتى انقضت العدة والراجل بيحب زوجته وعايز يرجع لها وهي بتحب زوجها وعايز عايزها وعايز ترجع له بس هي الآن قاعدة عند معقل بن يسار والمشكلة ان معقل بن يسار لما زوج اخته كان الزوج فقير ومعهوش فلوس فاللي جهز معقل بن يسار واللي انفق معقل بن يسار فلما جه الزوج بعد كده يطلب من معقل بن يسار يقول له انا عايز ارجع لزوجتي مره ثانيه اللي هي اخت معقل بن يسار قال لا والله لا يكون ابدا زوجتك واكرمتك ثم بعد ذلك طلقتها ثم جئت تخطبها لا والله لا تعود اليك ابدا والله لا تعود اليك ابدا راح هذا الرجل ليشكو لرسول الله صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله سبحانه وتعالى بسم الله الرحمن الرحيم وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فلا تعضلوهن أن ينكحن أزواجهن إذا تراضوا بينهم بالمعروف راح الصحابي وراح قال لمعقل بن يسار ربنا بيقول كذا وكذا وكذا وكذا معقل بن يسار كان بيقول والله لا أزوجك أبدا قال معقل بن يسار سمعا لربي وطاعة سمعا لربي وطاعة بل أزوجك وأكرمك وأكفر عن يميني ده كان حالهم هو إيه اللي أعان معقل بن يسار إنه يعمل هذا العمل إنه فهم قصص الخلفاء الثلاثة حدد مصيره من البداية حتى في المعاملات المادية ربنا سبحانه وتعالى لما حرم في سورة البقرة الربا قال ابن كثير وذكر زيد بن أسلم وابن جرير ومقاتل بن حيان والسدي إن هذا السياق نزل في بني عمرو بن عمير من ثقيف وبني المغيرة من بني مخزوم كان بينهم ربا في الجاهلية الاثنين أسلموا مع بعض والاثنين دخلوا في الدين مع بعض وبعد دخولهم في الإسلام جاء الوقت إن هم يتقابوا في مسائل الربا اللي كانت بينهم فالقبيلة بتطلب من القبيلة احنا محتاجين فلوسنا بالزيادة اللي هي الربا قالوا لا احنا مش هندفع الربا لأن ربنا حرم الربا فالاثنين رفعوا أمرهم للنبي صلى الله عليه وسلم فنزل قول الله عز وجل يا أيها الذين أمنوا اتقوا الله وذروا ما بقي من الربا إن كنتم مؤمنين فقالت القبيلة صاحبة الأموال بل نتوب إلى الله ونستغفر الله ونذر ما بقي من الربا هي ليه بقى سهلة عليهم جدا إن هم يستجيبوا لأوامر ربنا ليه بقى سهل عليهم إن هم ينفذوا كل أمر بيؤمروا بيه فهموا نبأ الثلاثة الخلفاء اللي ربنا ذكرهم في أول الصورة وبدأوا يحددوا مصيرهم بعد ما فهموا نبأ الخلفاء الثلاثة ممكن النهاردة نفهم نبأ الخلفاء الثلاثة إبراهيم ومنهجه وبنو إسرائيل ومنهجهم وسيدنا آدم ومنهجه ونبدأ نحدد مصيرنا إحنا هنختار إيه؟ هل هنختار الاستجابة ولا هنختار الإعراض؟ ظني في الله وفيكم إن إحنا إن شاء الله نختار منهج إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي نرفع فيه شعار لك استجبنا يا رب مستجيبين لأمرك مستسلمين لك مذعنين خاضعين وبالتالي تكون من أعظم الكرامات اللي ربنا سبحانه وتعالى يعطيها لنا إن إحنا يوم القيامة نحشر مع إبراهيم عليه الصلاة والسلام اللي ربنا سبحانه وتعالى علمنا والنبي علمنا يحشر المرء مع من أحب إحنا حبينا سيدنا إبراهيم حبينا سيدنا آدم اللي أذعنوا وخضعوا واستسلموا لأوامر ربنا ونرجو بإذن الله عز وجل أن نكون معهم وإن لم يبلغ عملنا أعمالهم أحبابي الكرام لك استجبنا نسأل الله عز وجل أن يملأ قلوبنا خضوعا له وذلا بين يديه وانكسارا على بابه سبحانه وتعالى نسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من المستجيبين المستسلمين لأوامره في الدنيا لنسعد في الآخرة.